بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا موضوعنا عن الماء الحي الماء الحي مقصود به اساسا الروح القدس يوحنا نفسه قال ان المسيح لما اتكلم على الميه كان يقصد الروح القدس سفر التكوين 29 دخلنا في حياة يعقوب يعقوب ده ابن بقى اسحاق ورفقة اخو عيسو والتوأم المشهور اللي يعني للأسف ما كانوش بيحبوا بعض أو اسحاق بالذات ما كانش بيحب أخوه إنما يعقوب لأنه بعد كده أصبح قديس واتصلح حاله على الآخر وشاف المسيح بعينيه يعقوب نفسه إشارة للمسيح فالمرة دي يعقوب هو اللي هيدور على عروسة ويبقى يعقوب رمز للمسيح وهنشوف العروسة تطلع إيه وهنشوف إيه علاقته بالمية في الوقت ده تكوين 29 ثم رفع يعقوب رجليه وذهب إلى أرض بني المشرق تاخدوا بالكم لازم يرجع تاني ناحية البلاد البعيدة عشان يبتدي الرمز صح نرجع تاني لمية الدنيا وبعدين ناخد العروسة من هناك ونرجع بيها كنعان عشان تشرب الماء الحي فاهمين الفكرة اللي أنا بقولها إسحاق ما راحش العراق لكن اليعازر راح جاب له واحدة من عند الماء العادي ودخل ورجع بيها للماء الحي المسيح ياخد السامرية من عند البير المية العادية وياخدها معاه بقى إلى إيه إلى الماء الحي وإلى الحياة الجديدة فرفع يعقوب رجليه وذهب إلى أرض بني المشرق يعني رجع تاني ناحية خاله لبان لأنه لبان أخو رفقة لو أنتوا فاكرين بقى التسلسل ماشي إزاي ونظر وإذا في الحقل بئر الله كل مرة تلاقي بير في الموضوع عشان تفضل الإشارة واضحة لازم نبتدي بمية عادية الأول وبعدين البنت الجدعة قوي العروسة اللي فاهمة الدنيا صح تدي ظهرها للمية العادية وترمي الجرة القديمة وتجري بحثا وراء الماء الحي اللي إشارة للنفس اللي هتفهم ربنا صح هناك ثلاثة قطعان غنم رابضة عنده لقت ثلاث قطعان رابضة ده لقى يعقوب لقى كده لأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القطعان والحجر على فم البئر كان كبيرا استنوا بقى الرمز هيلعب دور كبير هنا أول ما تسمعوا الحجر تفتكروا إيه اليومين دول القبر والحجر اللي على القبر وبعدين دول ستات مش قادرين يرفعوا الحجر بالظبط السيناريو بتاع القيامة في ستات رايحين الفجر مش قادرين يرفعوا الحجر فالبير دي هتطلع ايه هتطلع الماء الحي بس من يدحرج لنا الحجر فتلاقوا الستات يا عيني منهم بقى كانت رحيل دي اللي هنسمع قصتها دلوقتي قاعدة جنب البير كده زي مريم المجدلية مستنية الحجر يتدحرج عاوزين حد يفتح لنا البير وثلاثة قطعان غنم طبعا اجتهدوا الآباء في تفسير الأرقام كالعادة قالوا دي مراحل البشرية قبل مجيء المسيح مرحلة ما قبل الناموس من آدم إلى موسى مرحلة الناموس من بعد موسى ومرحلة الأنبياء الأخيرة بدءا من أشعية كده ثلاث مراحل دول قطعان من الغنم بس مش قادرين يشربوا ليه الحجر على البير من يدحرج لنا الحجر لازم يجي واحد يقدر يغلب الحجر ده ويطلع المية اللي جوه فاهمين الإشارات ها أنتوا بقى ناس أبائيين مذاكرين فهتفهموا بسرعة لأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القطعان والحجر على فم البئر كان كبيرا فكان يجتمع إلى هناك جميع القطعان فيدحرجون الحجر عن فم البق البئر ويسقون الغنم ثم يردون الحجر على فم البئر إلى مكانه يعني إيه الحجر كده كده محطوط لأن الموت مازال مستمر وهزيمة البشرية منه ومحدش قدر يفتحه إلى الأبد يعني في حجر فاللي بيشرب بيشرب على قد يومه لكن من يشرب من هذا الماء ايه يعطس ايضا فالاشاره واضحه طول ما في حجر في الموضوع آه ثم يردون الحجر على فم البئر إلى مكانه فقال لهم يعقوب يا إخوتي من أين أنتم فقالوا نحن من حاران فقال فقال لهم هل تعرفون لابان بن ناحور فقالوا نعرفه فقال لهم هل له سلامة بيسأل على خاله هو على فكرة في الوقت ده كان هربان من أخوه بعد عملة ال- لا بعد العدس بشوية البركة لما لبس لبس عيسو ودخل لإسحاق العجوز ما كانش بيشوف وقال له أنا عيسو فإسحاق اتشكك وبعدين اداله البركة فعيسو نواله على نية عيسو ما كانش يعني بيعرف التفاهم فيعقوب اضطر يهرب فكان هربان فهيهرب على فين أمه قالت له روح لأخويا في بلاد المشرق يتويك فشوفوا الخطية ترجعنا تاني للماء الطبيعي يعني يعقوب بسبب عملته رجع آلاف الأميال عشان يرجع بقى للمية اللي هي ما بترويش بقى ساب البير بتاع أبوه بير الماء الحي فقالوا نعرفه قال لهم هل له سلامة قالوا له سلامة هو ذا رحيل ابنته آتية مع الغنم فقال هو ذا النهار بعد طويل ليس وقت اجتماع المواشي اسقوا الغنم واذهبوا ارعوا فقالوا لا نقدر وعارفين كان عاوز يعمل ايه يعقوب ده بلا شقي شوي زي شباب مصر الجديد كان عاوز يوزع الرعاة عشان يستفرد بالبناية ويحكم الحقيقة الشقاوة دي هتلاقوها حتى في ربنا يسوع له المجد مع النفس هو عمل كده مع تلاميذه على بير السامرية وزع التلاميذ قال لهم روحوا هاتوا لنا أكل عشان يحكي مع السامرية لوحده يعني ايه ربنا يسوع له المجد يحب يقعد معاك لوحدك عشان تكتشف حبه وتحس قد ايه في بينك وبينه شغل وعمار فالعلاقات ال- الرومانسية دي ليها صدى جوانا روحي ان المسيح هو العريس وانا وانت النفس السامرية دي فالمسيح عمل كده وزع الرعاة بتوعه قال لهم روحوا بس روحوا النهار طويل روحوا شوفوا لنا اكل وقعد على السامرية على البير يستنى السامرية ويحكي الوحي عشان كده لما رجعوا يقول في يوحنا أربعة تعجبوا أنه يتكلم مع امرأة لأن المسيح له المجد كيهودي كان اليهود فيهم حتة كده إيه يعني هم يعني اليهود مش المسيح طبعا ما يتكلموش مع الستات وبالذات لو كانوا فريسين أو معلمين وبالذات بقى الستات الأجنبيات يعني اليهودي كده كده يحتقر أي جنسية أخرى فقالوا لا نقدر حتى تكت... قالوا له بقى لا احنا مش هنمشي لأن الحجر مقفول تجتمع جميع القطعان ويدحرجون الحجر عن فم البئر ثم نسقي الغنم وإذ هو بعد يتكلم معهم أتت رحيل مع غنم أبيها لأنها كانت ترعى صفة جديدة في نفس تعجب المسيح هي المسؤولية هي الرعاية هي الخدمة يبقى النفس المرة دي احنا شفنا صفات جميلة في رفقة المختارة النفس المختارة الرفقة دي ورتنا ازاي عندها حب عطاء كرم بتسقي وتسقي من غير ما تحسب المرة دي رحيل فيها صفة تاني انها مسؤولة ومحبة وشايلة شغل ابوها فانت كإنسان مسؤول عن اللي ربنا سلمه لك من وزنات فانت كمان بترعى فكان لما أبصر يعقوب رحيل بنت لبان خاله وغنم لبان خاله أن يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر بقى رمز للمسيح طبعا الله طب ده كل ال- الرعاة دول ما عرفوش يدحرجوه هو لوحده دحرجه إشارة دقيقة عن عجز كل من قبل المسيح أن يدحرج الحجر يعني إيه لا موسى ولا إبراهيم ولا أشعية ولا أرمية ولا حد من الرعاة السابقين يقدروا يدحرجوا الحجر حجر الموت الكابس على نفس البشرية ما يقدرش عليه غير المسيح طعم الحياة الجديدة ما يقدرش يطلعه غير المسيح فيعقوب هنا إشارة أنه لوحده لوحده الآتي من بعيد المسيح جاي لنا من السماء ده جاي من كنعان أهو هو اللي يقدر يدحرج الحجر ومن ساعتها كله بقى يملى ميه زي ما هو عاوز تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم لابان خاله وقبل يعقوب رحيل ورفع صوته وبكى طبعا القبلة دي اشتغلوا عليها الآباء وعجبتهم جدا لأنه قالوا هي دي بتاعت نشيد الأنشاد لما, المس... لما العروس بتقول إيه فليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر يعني النفس بتبقى مستنية المسيح ربنا له المجد يحضنها ويحبها فهنا العروس إشارة للنفس البشرية ما يقدرش الم... يعني لازم المسيح يشيل الحجر الأول يرفع الموت الأول يفرحنا بالقيامة وبعدين ياخدنا في حضنه بقى إيه ويشبعنا بحب وده اليومين اللي احنا عايشينهم الخمسين دول بعد القيامة عايشين في غنى محبة ربنا في قبولات إلهية في أحضان سماوية لأن ربنا دحرج الحجر فخلاص حللنا الإشكال اللي ما كانش حد عارف يحله غلب لنا الموت المرعب اللي كل الناس خايفة منه ومحدش قادر يقرب منه ورفع صوته وبكى وأخبر يعقوب رحيل أنه أخو أبيها وأنه ابن رفقة أخو أبيها على فكرة برضو القديسين يحبوا بقى الرمز قوي ما هو أبو البشرية مين آدم فالمسيح لازم يبقى إيه آدم الثاني عشان هو اللي يصلح عمايل آدم الأولاني فمنها من هنا تجسد المسيح وبقى بني آدم فبقى إيه كأنه أخو آدم الأولاني عشان ينقذ البشرية ينقذ ولاد آدم من ذل الخطية والجوع والعطش اللي مش طايلين معاه ماء حي فركضت أيوة هنرجع بقى للجاري كل اللي يتقابل مع ربنا يجري دي قاعدة كل اللي يكتشف محبة ربنا تقلب معاه بجاري عشان كده بولس الرسول يقول أركضوا اللي واخد الحكاية كده على الهادي يبقى ما دقش لسه وما فهمش وما استوعبش يعني ايه في حياة أبدية يعني ايه دم المسيح يعني ايه الفداء يعني ايه الحجر الدحرج الحكاية عاوزة جاري مش عاوزة نقعد كده ونتحرك ببطء فركضت وأخبرت أباها زي السامرية لما قابلت المسيح جريت للبلد كلها تقول تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت لعله هو المسيح على فكرة السامرية قابلت المسيح عند بير اسمه إيه بير يعقوب شاطرين يعني كأنه ربنا قصد يرجع لنا الذكرى دي يعقوب ده الرومانسي بتاع زمان اللي حب رحيل على فكرة حبها بقى بجنون بعد كده خد فيها 14 سنة صحيح عشان إشارة لإيه برضو خدوا الرمز بلاش قوي يعني المسيح لو المجد ياخد فيك العمر كله عمرك كله عشان يوصل لك يعني يفضل وراك يعني لابان ضحك عليه بليئة قال له ولو وراها هجيبها أنا عاوز رحيل فربنا بيورينا قد إيه الحب ما بيعرفش حدود ما بيعرفش حدود لأن ربنا بيحب الواحد فينا بيفضل وراه العمر كله مهما تقل عليه ومهما تعقدت يفضل ربنا يجري ويحاول ويتعب ويشتغل عشان يوصل للنفس فكان حين سمع لبان خبر يعقوب ابن أخته أنه ركد وكمان للقائه زي السامرين اللي طلعوا جري يشوفوا المسيح وعانقوا وقبلوا وأتى به إلى بيته فحدث لابان بجميع هذه الأمور فقال له لابان إنما أنت عظمي ولحمي الحتة دي بقى تفكرنا بالكنيسة تعرفين بولس الرسول قال على الكنيسة إيه قال الكنيسة قال علينا إحنا أعضاء المسيح أعضاء الكنيسة قال لأننا نحن من لحمه ومن عظامه عارفين قصد بيها إيه آدم لما شاف حواء أول مرة قال هذه لحم من لحمي وعظم من عظمي فربنا يسوع خد المعنى ده أو حطه يعني في الكتاب عشان يقول بعد الفداء اللي عمله المسيح احنا بقينا حواء جديدة احنا بقينا الكنيسة فبقينا حتة من المسيح فبقينا لحم وعظمه فبقى مسؤول عننا بقى يحس بألمنا بقى يداوي مشاكلنا فتعبير لبان لما بيقول له انت لحمي وعظمي يعني عاوز يقول له يا يعقوب يا مخلص الناس في الوقت ده انت اللي طلعت المية انا منك وانت مني يعني احنا تبعك احنا برضو دم ولحم فاحنا بنقول لربنا كده احنا دلوقتي تبعك واحنا لحمك ودم وعظمك فأقام عنده شهرا من الزمان ثم قال لبان ليعقوب ألا أنك أخي تخدمني مجانا أخبرني ما أجرتك قال يعني شهم وأمين وطلع هيطلع بعد كده صعب قوي إنما هيبان بقى بقية القصة مش هتشغلنا دلوقتي لكن هيحصل الآتي هحكيها عشان اللي عاوز أقلب على كذا قصة تاني هيبتدي لباني لبان يساوم لبان هنا بقى رمز الحقيقة للشر مش للخير ليه لبان عاوز يكسب من ورا بناته ده زي الشيطان بقى اللي بيستغلنا ما احنا كنا فريسة في ايديه في الأول فيعقوب عاوز ياخدنا من ايديه يعقوب إذا كان إشارة للمسيح يبقى لبان له فينا كتير فعمال يبيع ويشتري والمسيح يا عيني يستحمل وبعدين ايه في الآخر بقى ايه يعقوب هياخد كل البنات وكل العيال ويطلع من البيت برضه في إشارة تاني مهمة طول ما هم بيشربوا من المية اللي في البلاد دي مفيش سلام ومفيش راحة وفي نكد وفي كذب وفي غش يعقوب يتلائم على خاله وخاله يطلع عينيه والحكاية ايه ضلمة خالص يعني الصحيين دول تحسوا ان احنا فين الناس الروحيين مفيش ناس روحيين في الموضوع ده شغل دنيا تمام بزنس بقى بأسوأ ما فيه لغاية ما المسيح يقول لي يعقوب بس ارجع لي بقى كنعان بقى خلينا نرجع للمية النظيفة بتاعت أبوك إسحاق وجدك إبراهيم هات رحيل تدوق المية الحلوة بتاعتنا هناك فهيرجع يعقوب بعد كده ياخد رحيل اللي تعب فيها وياخد معاها ليئة والعيال عشان يرجع كنعان تاني يشربوا من الماء الحي على فكرة أول ما هيرجع هيعملوا حاجة جميلة أوي هتبقى رحيل وليئة واخدين معاهم الأصنام بتاعتهم شوفوا قد إيه بقى ما طول ما في مية الدنيا يبقى معاها أصنام يسموها الترافيم الترافيم دول يعني يطلع الواحد من جيبه الإله بتاعه يطلعه كده تماثيل فهي سرقت شوية آلهة من أبوها وخبتهم في الجمل وأبوها خرب الدنيا على الآلهة بتوعه وحاجة زعل خالص وطبعا هي كانت التانية لئيمة خبتهم ما عرفتش ما عرفش لابان يلاقيهم فيعقوب بقى عملها زعلة وقال له انت جاي تتهمني بسرقة آلهتك إنما لما رجعوا كنعان أول حاجة عملها خد كل الطرافيم دي ودفنها في الأرض قبل ما يشرب من الماء الحي فاهمين المعنى؟ يعني إيه؟ يعني عشان تدوق الماء الحي عشان تحس بطعم الحياة الجديدة عشان ترجع لعز إسحاق وإبراهيم جو الإيمان النظيف عشان ترجع لكنعان السماوية ادفن الطرافيم كل إله غريب في حياتك كل حاجة شغلاك كل عبادة غريبة لازم تدفنها الأول وتكفر بالماء القديم وبجو لبان وترجع بقى لحضن الإيمان تاني ناخد قصة أخرى نرجع لتكوين 16 ما زلنا في موضوع الماء الحي إشارة للانتقال من الماء الطبيعي الحياة العادية لحياة روحية مقدسة اللي يشرب منها يرتوي ويشبع قصة قديمة انتوا عارفينها قصة سارة وهاجر وبرضه الحكاية دايما فيها ست والست دايما في العهد القديم إشارة للنفس البشرية بأخطائها وبتوبتها سارة هي اللي فيها الموعد وهي رمز الإيمان هاجر كانت رمز للجسد ورمز للفكر الجزداني ورمز للعبودية لأنها عبدة خلي بالكم هاجر كانت عبدة فرمز للجسد سارة ستها رمز للروح وبولس دايما كان يتكلم عن كده سارة ست هاجر ولا يرث ابن الجارية مع ابن الحر في الآخر المرة دي في عدد خمسة 16 خمسة سارة بقى قفشت وقالت ايه قالت ساراي لبرام ظلمي عليك أنا دفعت جاريتي إلى حضنك لما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها يقضي الرب بيني وبينك فقال برام لساراي هو ده جاريتك في يدك افعلي بها ما يحسن في عينيك فأزلتها ساراي فهربت من وجهه فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية برضه هننقل للمستوى الرمزي تاني عين مية كل مرة إنسانة غلبانة طالعة هاجر دلوقتي غلبانة ملهاش حد وبتموت من العطش هاجر طالعة مهزومة مطرودة راحت ناحية عين مية ما لقيتش فيها مية لكن لقيت فين عند عين المية لقيت ملاك الرب هنشوف ده مين على العين التي في طريق شور شور يعني سور وقال يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى أين تذهبين فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي شبهها القديسين تشبيه جميل قالوا هاجر ده الجسد اللي هربان من سارة أو سراي اللي هي الروح فالجسد مش راضي يسمع كلام الروح مش راضي يخضع للروح تقول له صلي يقول لك هنام صوم لا هاكل بطل تغلط لا هغلط هاجر بقى فايه عبده متعبه الجسد كده فجاء المسيح له المجد يقول انت انت بتعمل كده ليه يقول انا هربان من سراي من الروح فيقول ملاك الرب قال لها ملاك الرب ارجعي الى مولاتك يبقى بيرجع الجسد للروح يعني ارجعي لستك تاني واخضعي تحت يدي خلي بالكم المعنى هنفهمه حتة حتة وقال لها ملاك الرب تكسيرا أكسر نسلك فلا يعد من الكسر الله مين اللي بيتكلم كده مش في سلطان في الموضوع شوية بعض القديسين قالوا قد تكون أحد ظهورات المسيح لأن اللي يقول أكتر نسلك هو اللي قال لآدم وحواء تكسيرا أكسر نسلك امضوا اكسروا واملأوا الأرض هو اللي قال لنوح اطلعوا واكسروا واملأوا الأرض فاللي يدي السلطان ده والأمر ده يبقى ربنا وقد يكون ملاك مندوب عن ربنا إنما إشارة للمسيح وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب سمع لمزلتك ولكن يكون إنسانا وحشيا يد على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رؤى عارفين معناها إيه؟ اللي بيعرف عبري شوية إيل يعني الله رؤى يعني رأى أو رؤية فسمت البير الله يرى يبقى شافت ربنا يبقى ده المسيح غالب فاهمين ازاي اذا احنا ملناش خصومة مع هاجر ذات خلي بالكم انما هاجر كرمز للجسد كان المطلوب منها ايه لو خضع الجسد للروح يتمتع برؤية الله فهمتوا المسج تاني لو خضع الجسد للروح يتمتع برؤية الله ويشرب من البئر الماء الحي لأنه شوفوا ده هيطلع بير دلوقتي لأنها قالت أهنا أيضا رأيت بعد رؤية لذلك دعيت البير بئر لحي رؤى لحي يعني الحي فالله الحي قد رأيته أو رأيت الله الحي فيبقى في بير في الموضوع كل مرة يطلع في بير عين المية كانت نشف دلوقتي بقى فيها مية وبدل ما تموت هاجر عاشت ليه شافت المسيح لما المسيح جالنا جايب معاه الماء الحي لأنه هو الله الحي إنما في طلب هنا أن العروسة لابد أن تخضع لسيدتها يعني إيه يعني طلب تاني مننا عشان نتمتع بالماء الحي لازم جسدك يخضع لروحك ما تقلبش الموازين لأن هاجر كانت بتتعامل عين عينك كأنها هي اللي صار عبد عندها وده اللي احنا بنعمله للأسف نخضع لأجسادنا ولا نخضع لأرواحنا لا ارجعي لمولاتك واخضعي له قل لجسدك اسمع الكلام وطي رأسك للروح لعلك تشرب من الماء الحي لعلك ترى المسيح الذي لا يرى نجمع تاني المعاني يبقى احنا شفنا مع العروسة الأولانية كان اسمها ايه رفقة شفنا العروسة الأولانية عشان تشرب من الماء الحي كانت لازم تدي مية الدنيا الأول وتسقي وتكرم وتخرج بره ذاتها فايه ياخدها اليعازر ويحولها العروسة للمسيح ويشبعها بإسحاق عريسها الجديد وطعم الحياة الجديدة شفنا مع رحيل أنها ترعى الغنم وأنها ملتزمة أنها تروح مسؤولة عن اللي وراها ومستعدة تعيش مع حبيبها الجديد يعقوب أو الإشارة إلى المسيح شفنا مع هاجر رمز الجسد أن عشان تدوق الماء الحي لازم الجسد يوطي للروح ويخضع للروح عشان يرى المسيح له المجد ويتمتع بالماء الحي ناخد خروج اتنين ونشوف قصة كمان خروج اتنين دي بقى ايه نطينا 350 سنة كده بعد جيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب تيجي الأسباط وبعدين ينزلوا مصر ويتبهدلوا في مصر ويتذلوا في مصر وأخيرا يولد موسى بالمناسبة موسى ده قصة مع المية لأن موسى نفسه يعني الماء كلمة موسى يعني الماء أو ابن الماء لأن واللي اداله اللقب ده بنت فرعون هو مش اسمه العبري ده اسمه المصري موسى فهو لما لقطته من نهر النيل وهو في الخوص بتاعه ده فسمته موسى لأنه ابن المية وكان إشارة للمعمودية فموسى عاش مات وعاش لأنه هو اترمى في المية على اعتبار هيموت لكن خرج من المية حي فكأنه اتولد ولادة جديدة إنما موسى كبر بقى وعمل العملة السوداء بتاعته موت الراجل المصري وهرب وراح البرية وهو هربان وتعبان وزعلان وحالته حال نقرأ خروج 2 عدد 16 وكان لكاهن مديان سبع بنات فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن كل مرة في بير وفي بنات بنات يعني عرايس يعني نفوس يبقى لازم هيجي العريس ساعتها وإذا العريس دائما يخطبنا عند الماء ويغرينا بمية غير المية وبانت قوي بقى في السامري فالمرة دي سبع بنات جايين كلهم شايلين الأجران بتاعتهم يستقي يسقين غنم أبيهن فأتى الرعاة وطردوهن يعني جم الرعاة طردوا البنات وقالوا إيه ابعدوا ملكوش انتوا في المية موسى بقى شاف المنظر وهو أساسا أمير خلي بالكم موسى ده متعلم فروسية ومتعلم حربية ومتعلم مصارعة ده ابن ابنة فرعون فموسى ابن الماء عمل ايه نهضة نهضة إشارة دايما لقامة قامة من الأموات فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن فلما أتينا إلى رعويل أبيهن قال ما بلكن أسرعتن في المجيء اليوم فقلنا رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة واستقى لنا أيضا وسقى الغنم يبقى موسى إشارة للمسيح برضه جاي يعمل إيه لقانا إحنا نفوس غلبانة قدام البير مش عارفين نشرب لأنه الدنيا بتكرشنا وبتبهدلنا فجه أنقذنا فلما أنقذناه اشترانا فاهمين الفكرة وفتح لنا المية ابتدينا نشرب من إيده هو فموسى هو اللي سأل غنم وسأل بنات دول فقال لبناته أين هو لماذا تركتن الرجل هو ده يتساب ده عريس يتساب ده طبعا الكلام على المسيح افهموها صح ان الواحد لما المسيح يجي يسقينا ويعطينا ماء حي ويعرض علينا حياة جديدة ده حد يسيبه ده لماذا تركتن الرجل ادعونه ليأكل طعاما فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل إشارة للتجسد يعني المسيح رضي يسكن معانا ويعيش وسطينا فأعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم جرشوم يعني غريب يعني في شرط هنا بقى إن اللي هيعيش مع المسيح هيعيش في الدنيا غريب بس هيدوق الماء الحي ومحدش هيقدر يمنعه لأن موسى موسانا الجديد بقى المسيحنا يحرسنا وينجينا من أي ناس يمنع عننا المية لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة اللي أنا عاوز أقوله أنه القصص دي فيه إشارات عجيبة أدينا شفنا أربع قصص في التكوين والخروج فيهم عين مية وفيهم عروسة وفيهم عريس وفي كده إيه كل مرة العريس دخل بطريقة عشان يصطاد العروسة ندخل بقى في المفيد اللي انتوا حافظينه هناخد دقايق في يوحنا أربعة بقى ونشوف بقى أصل الحكاية إيه يأتي العريس الحقيقي ربنا يسوع له المجد إنجيل يوحنا أربعة من عدد ستة كده وكانت هناك بئر يعقوب فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر وكان نحو الساعة السادسة فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء السامرة دي هي رفقة وهي رحيل وهي صفورة وهي هاجر هي كل النفوس العطشانة هي كل نفس عايشة في الدنيا مش مستطعمة الدنيا بس ملاش حل لازم تروح تجيب مياه كل يوم مفيش حاجة تاني تتعمل غير كده والسامرية بالذات قمة المأساة بقى يعني واحدة عايشة في الخطية بالطول والعرض لعلها ترتوي لكن لا ترتوي يعني خدت من الدنيا آخر ما في الدنيا إنما طبعا مش شبعان فجاءت امرأة لتستقي فقال لها يسوع أعطيني لأشرب نفس السيناريو القديم بتاع إسحاق وبتاع يعقوب وبتاع موسى هتشرب فتقول له إيه لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتعوا طعامنا فكركوا بالمعاني الرعاة مشوا توزعوا عشان المسيح يتكلم لوحده مع النفس دي كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية لأن اليهود لا يعاملون السامريين إنما طلعت الحكاية زي بتاعت العذر الدمشقي مش هو مش عاوز يشرب ولا حاجة ده عاوز يسقيها إنما هي المقدمة كده فأجاب يسوع وقال له لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا دخلنا في الماء الحي الآن أنت جاي تشربي ماء عادية من البير كان غيرك أشطر وكانوا جدودك أشطر وحاولوا ياما وما تلاقوش طب شوفي أنا بعرض عليكي ماء حي قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة من أين لك الماء الحي ألعلك أعظم من أبينا يعقوب برضو السامرية دي يعني مع سذاجتها إنها لقطت لقطت القصة ربطت بين دي وبين يعقوب اللي كان في تكوين 29 من شوية طب يعقوب كان بيطلع أبار ابن إسحاق ابن إبراهيم قال لها طبعا أنا أعظم ده يعقوب ده الرمز ده يعقوب ده المثل ده يعقوب في الآخر خد رحيل عاشولهم يومين وخلصت إنما هنا الأصل كله الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه موشي أجاب يسوع وقال كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنه لن يعطش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبوع إلى حياة أبدية يبقى الحكاية مش ارتواء بس ده ارتواء وفيض وامتداد للأبدية قصة واسعة مش بس الواحد يرتوي ودي ما كانتش بتحصل في الدنيا إنما كمان يدلدق ومش بس هيدلدق يعني هيزيد عن حاجته إنما المية دي هتطلع منه وتتصل بالحياة الأبدية أو هتسوقه كده للسماء قالت له المرأة يا سيد أعطيني هذا الماء كي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي هو ده الحقيقة الغرض من المؤتمر كله إن الواحد يقول مع السامرية الحتة دي مع رحيل تعالوا نسأل رحيل النهاردة بعد جوازها من يعقوب تحب تعيش عند أبوك لبان في العراق تقول أبدا بعد العز اللي أنا شفته مع يعقوب بعد المية اللي أنا دقتها اسأله رفقة تحب تعيشي زمان في بيت أبوك تقول لا بعد العز اللي شفته في اسحاق من بئر ماء حي البئر شبع بئر سبع ده أنا شفت اللي عمري ما كنت أحلم بيه اسأله صفورة اللي كانت مرمية في سينا بنت رعوئيل ما حدش يعرفها بقت مرات موسى النبي وشافت معاه أمجاد فالنقلة كبيرة قوي بس الشاطر اللي يصدق ان في نقلة كبيرة قوي لو طلبت الماء الحي نقلة كبيرة لو السامرية اكتشفت ان المية دي كفاية عليها كده بقى والدنيا دي كفاية عليها كده وخدت مننا كتير وتصرخ من كل قلبها أعطيني هذا الماء كي لا أعطش وآتي أيضا لأستقي أنا عاوز بقى المية بتاعتك عاوز الحياة بتاعتك عاوز العز بتاعك عاوز الحب الإلهي بدل الحب البشري عاوز السلام الذي يفوق كل عقل عاوز الخلاص اللي من إيدك عاوز الفداء اللي ما فيش زيه في الدنيا عاوز الحياة الأبدية مش الحياة الأرضية قال له يسوع اذهبي وادعي زوجك في شرط في كل القصص انها تكون ايه مش مرتبطة لو مرتبطة ما تنفعش عروسة يعني ايه انت كنفس متجوز ولا متجوز يعني روحيا ولا لا يعني مرتبط بالدنيا ولا لا لو قلت له يا رب معلش سوري انا اصلي مشغول هينسحب في هدوء فهي طبعا السامرية ما صدقت العريس الأبهة ده قالت له لا لا لا مفيش جوز مفيش راجل في الموضوع قال لها كان في ستة بس مش ما تحسبوش رجالة بس مهم بمعنى ايه لازم الواحد عشان يدوق الماء الحي هنا لازم ما يبقاش في حب آخر في حياته إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقني عشان تدوق طعم الحياة الجديدة طعم الماء الحي عشرة ربنا جمال الحياة الأبدية لازم ربنا يبقى قبل ده كله لازم تقول ليس لي زوج بس تقولها في سرك بالذات لو ست عشان ما تحصلش مشاكل لكن جوه القلب يبقى الواحد بيقول كده أنا ملياش غيرك يا رب يعني لازم يبقى ده شعار الواحد عشان يتمتع بربنا صح لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك إشارة أنه النفس عاشت بالحواس خمسة تحاول تتمتع مش مطلعة متعة وبعدين مشيت بالعقل فلقت العقل متوهها آخر توهان اللي معاكي مش جوزك فباعت الحواس والعقل وطلبت الإيمان عاوز المسيح نمرة سبعة بقى الخمسة طلعوا في شنك والسادس أونطة إنما المسيح له المجد هو نمرة سبعة فقالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي وبعد شوية قالت له المسيا قال لها أنا هو المسيا تركت الجرة وجريت كعادة القصص كلها ركضت تقول تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت لعله هو المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد